سلسلة عظات القمص زكريا بطرس عن الثبات في المسيح من الرب نسأل أن تكون سبب بركة للكثيرين
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمة الله وبركته الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها آمين احنا ماشيين في مرحلة الثبات في الرب يسوع المسيح وهي بعد قبول المسيح في القلب بنحاول ان احنا نساعد الشخص اللي بدأ فعلا مع المسيح انه يثبت في حياته الجديدة ما يتزعزعش ما يشكش ما يخافش يطمن في حياته مع المسيح والواقع ان اهم حاجة بتخلي الانسان مضطرب وقلقان وتعبان انه الشيطان بيشككه في محبة ربنا ليه وبيشككه في عناية ربنا بيه وبيشككه في أمانة الله وإياه وعلشان كده احنا بنحاول نركز على حقيقة مهمة جدا بتساعد الإنسان إن هو يعيش في سلام مع الله وبالتالي سلام مع نفسه اللي هينتج عنها سلام مع الآخرين الحقيقة ديت هي كون الله أب لما اتعامل مع ربنا على ان هو اب ده بيديني طمانينه غير لما اتعامل مع ربنا على انه قاضي او رئيس نيابه او رئيس بوليس او من مباحث امن الدوله حاجات تدي اضطرابات لكن لما اتعامل مع ربنا على انه ابويا اللي بيهتم بيا اللي بيعتني بحياتي اللي عايزني اكون حاجه كويسه يبقى ده بيديني امان وطمأنينة في سلوكي وياه فبنشوف من خلال المواضيع اللي احنا اخدناها ازاي ان الله اب بيرحب بانتمائي الله اب بيحب يسمع صوتي وانا بكلمه في الخلوة ويحب يسمعني صوته وهو بيكلمني في الكتاب المقدس الله اب بيعتني بيا الله اب بيرعاني بيرعاك بيرعى كل ولاده الله اب بيحامي عننا ضد الاعداء اللي بيقوموا ضدنا والله اب بيغفر خطايانا لو ان احنا سقطنا في اي خطيه مستعد يغفر والله اب كمان لو احنا الشيطان يأسنا من في علاقتنا مع ربنا لكن الله كأب بينتشلنا من هوة اليأس وبعدين النهارده هنشوف ايضا ابوة الله اللي بتحمينا وتحفظنا وتثبتنا فيه ان الله اب لعائلة لعيلة الله عنده عيلة مقدسة بيضمنا ليها وبيثبتنا فيها العيلة ديت اللي هي ايه عبر عنها بالكنيسة عيلة الله لستم اذا بعد غرباء ونزلا بل رعية مع القديسين واهل بيت الله احنا اهل بيته كنيسة افراد عيلة ربنا وعشان كده عايز اتكلم عن الكنيسة كعائلة الله بيت الله اللي بيثبتنا فيها ولما نثبت فيها نثبت في الله وفي حياتنا الروحية هتكلم عن الموضوع ده في ثلاث نقط بنعمة ربنا النقطة الأولى هي مفاهيم جامعة والنقطة الثانية بداية رائعة والنقطة الثالثة أسرار نافعة النقطة الأولانية مفاهيم جامعة يعني إيه جامعة؟ بتجمع المعاني كلها لما بنيجي نتكلم عن الكنيسة الناس فاهمة ان الكنيسة ديت هي الطوب رايحين الكنيسة وجايين من الكنيسة كل ما نيجي نتكلم عن الكنيسة يبقوا فاهمين ان هي المباني والطوب وبس لا ده معنى من المعاني للكنيسة مفهوم واحد من الكنيسة الكنيسة أيوة هي البناء هي البيت بتاع ربنا ده صح عشان كده في سفر الأعمال صح 11 آية 26 يقول فحدث أنهما اجتمعا في الكنيسة سنة كاملة وعلم جمعا غفيرا ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا أولا إلى آخره يبقى اجتمعا في الكنيسة يبقى ده اجتماع في إيه؟ في مبنى وده بقى يبقى اسمه المفهوم أو المعنى المادي للكنيسة يعني لما أجي أتكلم عن الكنيسة من الناحية المادية تبقى المكان اللي احنا بنجتمع فيه البناء اللي احنا قاعدين فيه رايح الكنيسة وجاي من الكنيسة ده البناء وطبعا لازم يبقى فيه بناء يدعى كنيسة عشان نجتمع فيه في الايام الاخيرة ديت ابتدى بعض الناس اللي ما هماش مرتبطين بربنا قوي في البلاد الغربية دي يقولوا ايه يقولوا ايه لازمة ان يبقى في مباني كبيرة قوي كده ويتصرف عليها مينتننس ويتصرف عليها نور وتدفئة و... ونظافة وحراسة وحاجات ليه ليه امال ايه لا احنا كده نجتمع في بيوتنا خلاص الله طب وبيت ربنا ملوش لازمه في البيوت وكفايه ودي ضربه من ضربات الشيطان ده داوود النبي بيحكي الكتاب المقدس انه كان عايش في قصر وشاف ان تابوت عهد الله في خيمه هي خيمه الاجتماع فزعل قوي وجاب النبي كان اسمه ناثان النبي وقال له اسمع قال له نعم قال له انا زعلان قال له زعلان ليه يا جلاله الملك قال له زعلان لان انا عايش في قصر قبه طب لا ليه ما تزعلش القصر ده يليق بانك انت ملك ملك لشعب الله عيب ما تزعلش قال له انا مش زعلان عشان انا في قصر قال له امال ايه قال انا زعلان علشان خاطر رغم ان انا قاعد في قصر لكن تابوت عهد الله اللي بيرمز الى وجود الله وحضور الله حاطينه في خيمه لا تليق بالله قال له آه دي فكرة برضه صح انت افكارك عظيمة جلالة الملك قال له خلاص انا بفكر اعمل لربنا بيت ما يقلش عن القصر بتاعي بل اعظم من القصر اللي انا فيه فالرسال قال له صح ده كلام مظبوط ابدأ يا جلالة الملك ولازم ربنا هيكون وياك ويباركك فكرة جميلة يعملوا بيت لربنا الملك قاعد في قصر وربنا قاعد في خيمة عملوا له بيت وناسان روح مبسوط قوي فرحان ان الملك فكر انه يعمل بيت لربنا احسن من القصر بتاعه قعد يصلي فربنا مسكه قال له ناسان قال له نعم يا رب قال له انا زعلان منك زعلان مني يا رب ليه ليه يا رب قال له مين قال لك تقول لداوود يعمل لي بيت قال له دي اقل حاجه يا رب ها بقى معقول ملك يبقى قاعد في قصر وانت قاعد في خيمه بقى ده كلام برضه يا رب ده اقل واجب نعمله لك يا رب قال له ايوه من ناحيه المبدا ده صح انا لازم يتعمل لي بيت عشان الناس تعرف ان انا مقيم في وسطهم بس انا مش عايز داوود هو اللي يعمل لي البيت ها ليه يا رب ده الملك بتاعك وانت مش قلت ان فحصت قلب داوود عبدي وجدت رجل حسب قلبي قال ايوه بس انا مش عايز هو اللي يعمله لي البيت طب ليه يا رب بس قال عشان خاطر ده سفك دماء كتيرة كان ملك وبيطلع في الحروب عنده قوات وموت ناس كتير انا مش عايز بيتي يلتصق باسم واحد سافك للدماء انا عايز اللي يبني بيتي رجل سلام لاني اله السلام طب يا رب نجيبه منين ده قال له ما تخافش ابنه هو اللي هيبني لي البيت اذا كان هو عايز يعمل بيت يلم هو بس الايه المواد بتاعه البناء ولما يعني يخلى العرش منه لما تكمل ايام واخده انا هاقيم ابنه وابنه هو اللي يبني لي البيت وفعلا جمع داود كل ما يخص بيت الله ومات داود وقام سليمان ابن داود ملكا واهم حاجة عملها انه بنى لله بيتا يليق بمجده في وسط الجماعة معروف ببيت الرب كل الناس تروح وتيجي على بيت ربنا وقف سليمان صلى وقال له لتكن عيناك مفتوحتين على هذا البيت كل انسان في اي مكان يتطلع الى هذا البيت يعني يتطلع اليك والى سكناك فيه اسمع ليه واستجب لو كان في ضيق لو كان في تعب لو كان في اي حاجه اسمع واستجب يليق بالله ان يسكن بيتا في وسطنا ان يكون له بيت في وسطنا كل واحد مننا بيهتم ان هو يبقى له بيت ما نهتمش ان الله يسكن في بيت في وسطنا يبقى له بيت ربنا يعيش كده غريب والارض ارضه وال... والدنيا كلها ملكه وبيته الابدي في المجد لا ي... لا احد يستطيع ان هو يصنع مثله لكن تقول ايه للناس اللي بيتخلوا سنة سنة عن المقدسات ففي الاخر قالوا بلا بيت لربنا بلا بتاع بيوتنا كفاية نصلي فيها مش لازم نعمل بيوت ونصرف عليها طبعا اكبر مثل البيت اللي احنا فيه بيت ربنا ده وقد ايه الناس كانوا هيهدوه الكنيسه دي كانت محطوطه للهد لمولشين لكن ربنا انقذ الموقف واداها لنا وعملناها بيت يليق بمجد اسمه بيت ربنا ربنا ساكن فيه وموجود فيه يبقى كل الناس عارفه ان في بيت لربنا هنا يجوا ويروحوا ايوه المعنى او المفهوم المادي مهم ان يكون الله بيتا يليق بروعته وجماله وبرضه بكرر التنبيه على السؤال اللي جالي قبل كده ان ببيت الله تليق الكرامه والقداسه فلو كل انسان يحس ان هو في بيت ربنا وربنا هو صاحب البيت غير المرئي لكنه يرانا جميعا كل انسان يعيش باحترام اول ما يخش البيت ببيتك تليق القداسة مش مدغ اللبان واكل الشيبس في قلب الكنيسة والونس اللي بعيد عن ربنا ده خش بيت ربنا يبقى ربنا هنا قاعد انت في ضيافة ربنا وانت في ضيافة ربنا وربنا موجود في الوسط واحنا بنتعامل وياه وشايف كل حركاتنا ببيتك يا رب طريق القداسة ده المعنى الاولاني لبيت ربنا المعنى الثاني لبيت ربنا او الكنيسة قصدي الكنيسة هي جسد المسيح والمؤمنين هم اعضاء هذا الجسد وده يبقى اسمه المعنى الروحي للكنيسة معنى الروحي مش المباني لكن الناس بيكونوا اعضاء جسد المسيح والكلام ده واضح في رسالة معلمنا بولس الرسول الى اهل كولوسي اصحاح واحد وعدد 18 بيقول عن المسيح وهو رأس الجسد الكنيسة رأس الجسد الكنيسة يبقى الكنيسة هي جسد المسيح وهو رأس هذا الجسد واحنا كلنا اعضاء في هذا الجسد اعضاء في جسد المسيح واللي بيوضح ان احنا اعضاء في جسد المسيح كلام معلمنا بولس الرسول في رسالته الى اهل افسس والاصحاح اربعة ومن الاية 15 بيقول او كمان من الايه 11 وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلمين لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح ايه بنيان جسد المسيح ده بنيان الكنيسة ده بنياننا احنا كمؤمنين اللي احنا جسد المسيح وبعدين يكمل يقول ايه الى ان ننتهي جميعنا الى وحدانية الايمان ومعرفة ابن الله الى انسان كامل الى قياس قامة ملء المسيح شوف يكمل يقول ايه كي لا نكون فيما بعد اطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس بمكر الى مكيدة الضلال بل صادقين في المحبه ننمو في كل شيء الى ذاك الذي هو الرأس المسيح الذي منه كل الجسد اللي هو احنا مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل كل جزء على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد اللي هو جسد المسيح لبنيانه في المحبة يبقى احنا جسد المسيح ككنيسة بنكون جسد المسيح واحنا اعضاء في هذا الجسد ده المعنى الروحي فلما نقول الكنيسة مقدسة بلا دنس ولا عيب مش بنقصد الحيطان بنقصد الاشخاص لازم يكونوا مقدسين وبلا دنس وبلا عيب اعضاء متكامله متعاونه متحابه تصوروا كده واحد راجل او واحدة ست اعضاء جسدها او جسده غير متناسقة ويخصموا بعض العينين مخاصمين بعض ديت رايحة في ناحية ودي رايحة في ناحية يبقى شكلها ايه دي ما تتجوزش ابدا كل واحد يروح يخطبها يلاقيها عينيها متخاصمة يقول لي يا عم ده حولة ما تنفعش معايا مش كده وبرضه الراجل لما يروح يخطب ويلاقوه عينيه مخاصمة بعض يقول لك ده احول ده احوس ده مش ممكن ان حد ياخده لكن لازم يكون كل شيء متجاوب معه لو العين بصت لكده عين بصت لكده توصل العين التانية ايه وتبص وياها ولو جم الناحية التانية وبصوا كده الع- العين التانية تيجي برضه وياها يعني كده متعاونين ومتحابين مع بعض صح طب لو واحد رجليه متخاصمة مع بعضها الرجل اليمين تطلع كده قدام اما الرجل الشمال تقول ايه مش ماشية معاكي الطريق ده مش رايحة فيه انا عايز اروح لورا وبعدين يعمل ايه آه خلاص يبقى حالة يبقى في في حاجة يعني مش مظبوطة الأعضاء كلها تكون متعاونة طب ايه رأيكم لو الإيد متخاصمة مع الفم مع الخشم المعدة جعانة والخشم مفتوح والإيد ممدودة للأكل تقول للخشم ايه لا ما حديك ولا لقمة أنا زعلانة منك شديد ما مديالك ولا لقمة تاخد اللقمة من على السفرة وترميها للكلب بالعند في خشمي ايه رايكم في انسان بالشكل ده مسخه مسخه تصوروا اعضاء كنيسه اعضاء جسد المسيح ومتخاصمين كان المسيح احول الايدين ما بتشتغلش مع بعض ما فيش تعاون الرجلين ما بيشتغلوش مع بعض ما فيش تعاون الايد ما بتساعدش اي حاجه عشان خاطر تريحها يبقى احنا بنبقى جسد مسيح ابدا ابدا سمات الكنيسه هي المحبه ننمو في المحبه اول ما تلاقي قلبك ما بيحبش اخواتك اعرف انك انت مش مقدر جسد المسيح على طول يبقى في حاجه غلط فيا انا مش متناسب مع بقيه اعضاء الجسد اذا لازم نصلح نفسنا عشان نعيش صح ده المعنى الايه الروحي للكنيسه هو جسد المسيح ونحن اعضاءه نحن اعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه المفهوم الثالث للكنيسه لما نقول كنيسه يبقى العقيدة كنيسة في عقيدتها معلمنا بولس الرسول بيقول في تيموثاوس الأولى إصحاح 3 وهي 15 ولكن إن كنت أبطئ فلكي تعلم بيكلم تلميذه تيموثاوس لو أنا هتأخر فلكي تعلم كيف يجب أن تتصرف في بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي اللي هي إيه؟ عمود الحق وقاعدته لما يقول الكنيسة هي عمود الحق وقاعدته عمود القاعدة بتاعته الحق يعني التعليم الصحيح يعني العقيدة السليمة يبقى الكنيسة لما أقول الكنيسة أقصد الكنيسة في تعاليمها الكنيسة في عقائدها عقيدة سليمة ولهذا يقال الكنيسة الأرثوذكسية يعني إيه؟ يعني الكنيسة ذات العقيدة الأرثوذكسية يبقى إذا مفاهيم كلمة كنيسة لها ثلاث إيه؟ معاني كنيسة بمعنى مادي يعني الحيطان والمكان كنيسة بمعنى روحي يعني جسد المسيح إحنا والكنيسة بمعنى عقيدي تبقى التعاليم المبادئ العقيدة اللي بتعتنقها الكنيسة دي المفاهيم الجامعة كنيسة بتجمع معاني كثيرة ننقل للنقطة الثانية وهي بداية رائعة مفاهيم جامعة وبداية رائعة لو بقى عايز اتكلم عن تأسيس الكنيسة اللي أسس الكنيسة مين يا جماعة رب المجد يسوع ولا أسس في آية بتقول كده طب لما قال لبطرس ايه وانا اقول لك ايضا انت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي يبقى مين اللي هيبنيها؟ يسوع هو اللي هيبني الكنيسة وهو اللي بناها فعلا يعني هو اللي أسسها شخصيا الكنيسة بمعناها الروحي والكنيسة بمعناها العقيدي وأيضا الكنيسة بمعناها المادي لما قعد في العلية بتاعت صهيون وعمل سر التناول وجمع تلاميذه من حولهم وصار بيت مرقس الرسول اول كنيسه اسسها الرب يسوع المسيح انا زرت هذا المكان في القدس لما كنت هناك في الصيف اللي فات رحت كنيسه ماري مرقس وكان بيتعمل فيها يوما ما زرتها قداس احد العنصرة حلول الروح القدس كانت مناسبة جميلة قوي كنيسة بتصلي ومكان جميل ورائع عمل فيه المسيح العشاء الرباني المسيح أسس كنيسة إذا كان المسيح هو المؤسس للكنيسة من يستطيع أن يهدم هذه الكنيسة من يستطيع أن يحطم كنيسة بناها المسيح مين يقدر ده المسيح قال كده وابواب الجحيم لن تقوى عليها اطلاقا انا احرسها لئلا يوقع بها مسيح حارس كنيسته حارس شعبه حارس عقيدته حارس بيته لا يمكن اطلاقا ان يمسه سوء لان بانيها هو الله وهو حارسها ومهما حاول الاعداء ان هم يهدوا كنايس ربنا نرى امتدادها وانتشارها بالاكثر عارفين لما يبقى في شجرة وناس يروحوا يقطعوها بعد ما يقطعوا الشجرة تحصل ايه للشجرة تطلع ستين فرع بدل الايه الساق اللي اتقطع يبقى تكاثرت ونمت وده اللي حصل في الكنيسة وبيقال عبارة لطيفة قوي عن بني اسرائيل كنيسة الله في العهد القديم لما كانوا في مصر يقول وبحسب ما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا شوف الآية الجميلة بحسب ما أذلوهم لما كان فرعون بيقتل أولاد الإسرائيليين وبيستعبدهم في بناء الأهرامات والمعابد بتاعتهم يقول لك وبحسب ما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا فعلا الكنيسة بتاعتنا بحسب ما قوبلت بالاضطهاد ومحاولات هدم البناء لكن كانت بتنمو وتمتد في عصر الرومان كان قرار الاباطره هدم الكنائس حرق الكتب المقدسه قتل جميع رجال الدين واجبار المسيحيين على انكار الههم يسوع والتبخير للاوثان لكن بحسب ما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا كانت تنتشر المسيحية أكثر وتزداد أكثر وتزهو أكثر وهكذا على ممر العصور الكنيسة اللي العدو يهدها ربنا يطلع لها فروع أكثر منها أنا فاكر في سنة 72 أو في أواخر الستينات وبداية السبعينات كان في عندنا في مصر مشاكل كتير المتطرفين كانوا نازلين على الكنائس يهدوها لحد سنة 72 كانوا هادين 12 كنيسة كنيسة رقم 12 كانت كنيسة خدت شهرة عالمية لأن كان لها مشاكل كبيرة اسمها كنيسة مدينة الخنكة كنيسة مرجرجس بالخنكة وحرقوا على المذبح وكان لها ضجة كبيرة واجتمعنا جميع الآباء الكهنة في القاهرة ورحنا صلينا في هذا المكان سنة 72 وهم هدوا الكنيسة تعال شوف النهاردة قد ايه تمجد اسم الله في هذا المكان او في الخنكة وما حولها صارت الخنكة وما حولها مكان أبروشية كاملة أسقف لوحده على هذه المنطقة بعد ما كانت مضمومة إلى أسقفية أخرى في بنها بحسب ما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا أبواب الجحيم لن تقوى عليها كنيسة عريقة مجيدة حارسها وحاميها هو مؤسسها وبانيها الرب يسوع متى بدأت الكنيسة في العهد الجديد فعليا يعني المسيح وعد بها مسيح ضع وضع أساسها لكن متى بدأت تباشر سلطاتها بدأت يوم الخمسين يوم أن حل الروح القدس على التلاميذ في المكان اللي المسيح دشنه ليصير كنيسة في بيت ماري مرقس اجتمعوا حل الروح القدس في يوم العنصرة تلأ الجميع من الروح القدس وانطلقت الشرارة الأولى حتى تعم العالم كله وآمن في ذلك اليوم ثلاثة آلاف نفس من كل مكان في الارض لان الروح القدس هو روح الله العامل في كنيسته والعامل في اعضاء جسده وعشان كده احنا محتاجين دوما ان نكون ممتلئين من الروح القدس لان ده روح المسيح العامل فينا احنا مش عايزين نشتغل بعقلنا مش عايزين نشتغل بقوتنا مش عايزين نعمل بحكمتنا لكننا نعتمد كلية على عمل روح الله في قلوبنا وعمل روح الله في الكنيسة وعمل روح الله في القلوب عشان خاطر يقدر يقودنا ويرشدنا وتمتد الرسالة إلى كل الناس الروح القدس إذا كانت بداية رائعة يوم أن بدأت الكنيسة يوم الخمسين بهذا الجمهور ثلاثة آلاف نفس يقبلون الرسالة من عظة واحدة أنا ببقى حزين لما اقارن العمل بما حدث يوم الخمسين يعني عظة واحدة جابت كم نفس 3000 نفس أنا ببقى حزين لما ألاقي واحد سمع 3000 عظة ولم يتغير عظة واحدة جابت 3000 لكن 3000 عظة ما بتجيبش واحد تبقى خسارة خسارة شديدة محتاجين أن يعمل روح الله فينا عشان يغير القلوب وتصبح للرب ولمسيحه يبقى النقطة الأولى اتكلمنا عنها في كنيسة الله مفاهيم جامعة معاني كتير ثم بداية رائعة يوم حل الروح القدس على التلاميذ وانتشرت انفجرت الكنيسة واشتعلت بالنار وأشعلت المحيطين ثالث نقطة هي ايه أسرار نافعة سيد المسيح وضع في الكنيسة أسرار لفايدة المؤمنين بنسميها وسائط النعمة أو وسائل النعمة اللي الواحد بياخد من خلالها النعمة والبركة وعدد أسرار الكنيسة زي ما احنا عارفين كلنا كام سبعة سبعة أسرار نقدر نقولهم بالترتيب أول سر بيناله الإنسان هو سر إيه؟ المعمودية وتاني سر على طول وهي المعمودية بيبقى سر إيه؟ الميرون أو سر إيه؟ المسحة المقدسة أو سر إيه؟ حلول الروح القدس ثالث سر في الترتيب بيبقى سر ايه الاعتراف او التوبة ورابع سر بعديه على طول بعد التوبة يبقى اسمه سر ايه التناول والاسرار الاربعة دول اسرار واجبة ملزمه للحياة الأبدية يعني واحد ما يعملش واحد من الأربعة دول سوري يبقى بيضيع حياته الأبدية لو واحد ما تعمدش لو واحد ما خدش الميرون لو واحد ما عش في التوبة لو واحد ما تناولش يبقى حياته الأبدية مشكوك فيها أما بقية الأسرار وهي ثلاثة فاضلين فغير ملزمين للناس لينالوا حياة أبدية زي سر مثلا الزواج مش لازم كل واحد يتجوز عشان يروح حياة أبدية في رهبان في متبتلين بولس الرسول نفسه كان متبتل مش كده يوحنا الحبيب كان بتول فمش شرط السر الثاني كمان اللي هو سر مسحة المرضى مش لازم الإنسان يتمسح بمسحة المرضى كان لسه بعافيته صحته و يعني ما مارست السر مسحة المرضى مش مشكلة رغم ان مسحة المرضى بيدي برضه غفران للخطايا وشفاء و... شفاء للنفس والجسد والروح لكن مش ملزم ايضا سر الكهنوت مش لازم كل واحد يبقى كاهن عشان يروح الابدية ولو ان كل انسان لازم يتمتع بخدمة سر الكهنوت عشان يروح الحياة الأبدية لكن مش لازم هو نفسه يكون كاهن سر المعمودية يقوم به كاهن سر الميرون يقوم به كاهن الاعتراف تناول اللي بيناول كاهن فده سر اسمه سر الخدمه طيب احنا دلوقتي عايزين نعرف الاسرار دي من صنع البشر ولا من صنع ربنا لان ساعات كتير بنتهم وليه جبتوا الاسرار دي منين انتوا الفتوها والناس بتوع الكنيسة الاولى اللي الفوها لكن المسيح ما قالش الكلام ده لا لا لا لا المسيح بنفسه واضع هذه الاسرار تعال نشوف كده كل سر هجيب لكل سر آية واحدة بس عشان خاطر الوقت يعني سر المعمودية موجود في إنجيل معلمنا متى آية 28 إصحاح 28 وآية 19 بشارة معلمنا متى إصحاح 28 وآية 19 يقول إيه؟ يقول فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم ده المسيح اللي بيقول كده واعملوا إيه؟ وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وحدد طقس التعميد باسم الاب والابن والروح القدس ادي سر المعموديه هل ده من وضع بشر من وضع الله مسيح نفسه هو اللي امر بيه يبقى انا اجي الغيه واقول لا ده من وضع ناس مش ممكن طيب سر المسحه المقدسه حلول الروح القدس موجود فين في رساله يوحنا الاولى اصحاح اتنين وعدد عشرين يقول وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء وفي عدد سبعة وعشرين يقول وهذه المسحة حق وليست كذبا السيد المسيح لما تعمد في نهر الأردن بعد المعمودية مباشرة هو طالع من المية حصل ايه حلول الروح القدس او ظهور لحلول الروح القدس او استعلان حلول الروح القدس بعد المعمودية مباشرة يبقى ده سر المعمودية وده سر الايه المسحة المقدسة او حلول الروح القدس من يستطيع ان ينكر هذه الاسرار يرتكب خطأ كبيرا ننقل الى سر الاعتراف في انجيل معلمنا متى 18 ايه 18 يقول الحق اقول لكم كل ما تربطونه على الارض يكون مربوطا في السماء وكل ما تحلونه على الارض يكون محلولا في السماء سلطان الحل للتائبين والمعترفين لما الرسل كانوا بيعمدوا الناس يقول الكتاب كده وكانوا يأتون مقرين ومعترفين بخطاياهم يبقى في إقرار بالخطية واعتراف بالخطية سر الاعتراف ده ممارس من قديم الزمن أيضا بحسب شريعة ربنا لما يشوع ابن نون قال لعخان ابن كرمي اللي كان سرق سرقة واخد حاجات من ورا ربنا وانهزم الشعب والجيش وربنا قال له لا ده في وسطك حرامي اسرائيل وقعد يعمل قرعه لحد ما طلع عخان ابن كرمي فيشوع قال له ايه قال له اعترف للرب واخبرني بماذا فعلت لان ما حدش شايف ربنا لكن الله عمل مفوضين لي اعطاهم هذا السلطان ان يحلوا ويربطوا بحسب التوبه اللي يتوب يحله واللي ما يتوبش يربطه ويكون مربوط في السماء او محلول في السماء طبعا السلطان ده مش عشان الواحد يستخدمه استخدام شخصي يعني مش القسيس يمشي كده كانه ماسك مسدس ويقول ها هتسمع كلامي ولا ها لا مش فوضى ده بالظبط زي القاضي القاضي ممكن ان هو يسجن واحد وممكن يطلعه براءة لكن القاضي بيسجن وبيطلع براءة بناء على ايه على مزاجه يقعد في القضية كده يلاقي متهم الراجل ده وشه وحش قوي انا ما بحبوش انا راح اديله اعدام بينفع كده ما ينفعش لكن القاضي بيحكم بهذا السلطان بناء على ايه على قانون والكاهن برضه يحل ويربط بناء على ايه قانون ربنا اذا كان الانسان تايب لازم يديله الحل لو انسان عنيد ومش تايب تقول له لا يا ابني انا ما حلكش أسف ده ربنا يديني عارفين زي ايه زي مثلا عسكري واقف على باب زنزانة قايلين له ما تفتحش الزنزانة ديت لحد اللي جوه ده ما تفتحلوش قام الراجل العسكري كده سجان صعب عليه الراجل اللي جوه الزنزانه عمال يعيط وزعلان وتعبان و... اسمع اسمع انا هفتح لك الزنزانه تطلع كده تروح بيتكم تقعد لك يومين ثلاثه ولا شهر وتبقى ترجع لنا تاني ويطلعها ينفع مش ممكن انا فاكر واحنا في المعتقل يوم كان رهيب جدا في وسط السجن في وسط الساحه بتاعت السجن بصينا لقينا مطلعين المساجين كلهم رصينهم احنا معتقلين ما كناش مع المساجين يعني لنا حته عنبر تاني بس العنبر بتاعنا كان بيبص على الساحه بتاعت هؤلاء المساجين جنائيين دول لقينا كل المساجين لمنهم وحاطينهم في الساحه دي وبعدين جايبين في النص وحاطين حاجة اسمها بلغة السجن يعني اسمها العروسة العروسة اه ايه العروسة دي عروسة عارفين مفتاح القدماء المصريين اللي بيبقى ليه فتحة من فوق كده ودراعين زي الصليب بس ليه فتحة من فوق وجايبين راجل نص الفوقاني عريان لابسينه الزعطلون بتاع السجن وايه ومقلعينه القميص والفانيلا ويروح يحضن العروسه دي عشان كده مسمينها عروسه عشان راح يحضنها يدخل راسه جوه الفتحه اللي فوق ويمسك بايديه على الدراعين بتوع الصليب ده ويربطوه يربطوا راسه ويربطوا ايديه في الخشب ويجي الجلاد وقدام المساجين كلهم يجلدوا قدام الكل فسألت قلت الراجل ده بتجلدوه ليه؟ ليه؟ قالوا أصل ده بيطلع يشتغل هو مسجون لكن بيطلع يشتغل في المزرعة وبعدين الحارس سجان طنش عليه يظهر انه واخد جروش حكمه الحارس وسابه ولما روحهم ركبوا المساجين وده هرب روح البيت لما راحوا بيعملوا التمام في السجن فين فلان فلان بينادوا مش موجود فابتدوا يطلعوا بقى المباحث وبلغوا فراحوا له البيت مباحث هو اللي فتح الباب فقالوا له فلان هنا قال لهم لا مش هنا ده مسجون هيجي يعمل ايه ما موجود ورا اللي بيسأل ده كان مأمور السجن لأنه هيروح في داهية لو ما قبضش عليه قال له تعالى يا محمد وجا عفو وقبض عليه وجابوه وادوا له الطريحة اللي هي على العروسة أما السجان اللي طنش عليه وفوته فده كان ليه حساب تاني أيوة السجان له سلطة إنه يطلع من الزنزانة ويدخل لكن مش بحسب هواه ومزاجه حسب قانون بيتعطيله تفتح على المسجون ده من الساعة كذا للساعة كذا بس دخلوا تاني تربط عليه هكذا أيضا كل من له سلطة بيشتغل بحسب قانون يتبعه وأيضا الكهنة لهم قانون بيتبعوه التايب جاي اعترف وتاب يحل من خطيته يا ابن روح محال المبارك من قبل الرب والكنيسة ولو ما هوش تايب يجي يتناول كان يقول له متأسف مقدرش اناولك ليه؟ قال له ليه؟ لأن ربنا مفوضني إن أنا أكون حارس على هذه الأسرار ولا أعطيها إلا لمن يستحق واللي يستحق يعني اهي التوبة تايب أما أنت فلم تتب وعشان كده مش ممكن أناولك ده سلطان إذا الله أعطى هذا السلطان لمن يتوب ينال هذا الحل والغفران ده سر الاعتراف سر التناول في إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 6 آية 56 يقول من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه طبعا صارت اعتراضات شديدة في إصحاح 6 على هذا السر لدرجة ان المسيح كان عايز يستغنى عن ال 12 لو اعترضوا هم راخرين 12 تلميذ اليهود اتخصموا وما رضوش يمشوا اياه اتباع المسيح اتخصموا وما رضوش يمشوا اياه فنظر لل 12 مسيح بتحدي قال لهم وانتم ايضا اتريدون انتم ايضا ان تمضوا مع السلامه بطرس بلسانهم يقول له إلى من نذهب يا رب وكلام الحياة الأبدية هو عندك سر التناول المقدس جسد الرب ودمه استعلان استعلان صليب المسيح على المذبح حاضرا جسد ودمه ثم سر الزواج في رسالة أفسس إصحاح خمسة وآية 31 و 32 يقول إيه؟ ويكون الاثنان جسدا واحدا هذا السر عظيم سر سر ان الاثنين يبقوا واحد سر عظيم لكن كتير قوي ناس ما بيقدروش يقدروا سر التناول سر الزيجة ما بيفهموش ان هم بياخدوا حاجة مقدسة وسر بيعمل فيهم يوحد بينهم ناس كتير للأسف الشديد من أجل الجهل وعدم معرفة خطة الله هم فاهمين الجواز انه عملية قلة أدب يعني زنا بس مقنع يعني محال المبارك ده اللي فاهمين وكل خطتهم في راسهم هي الجنس من وراء الزواج خلاص غلط غلط الزواج سر مقدس بداءة هو محبة إلهية توحد بين اثنين برباط أقدس على مستوى الروح وعلى مستوى العقل وعلى مستوى الجسد ايضا وحدانيه عشان كده ياما ناس ما بيفهموش معنى السر المقدس ده توصليهم متصلي عليهم هنا عشان يصيروا واحد ياخدوا بعض يروحوا للشيطان يقعدوا يرقصوا ويطبلوا ويسكروا طول الليل وده سر مقدس ده عملوا من السر المقدس حفل منجس ولاذي بداية صالحة لرباط مقدس بين اثنين ده بينجسوه بينجسوا هذا الرباط عشان كده لا نندهش اطلاقا للخناقات والخيانات والخراب والطلاق اللي ممكن يحصل بعد كده ليه لان السر لم ياخذ مفاعيله في حياه الناس كل واحد عايش لنفسه بلا اتحاد ووحدة لكن بشكر ربنا للوعي اللي بيحصل يعني الشهر اللي فات ده كان عندنا أربع ثلاث حفلات يعني ثلاث أكاليل وخطوبة حسيت فعلا إن الناس عايزة بركة ربنا بعد ما صلينا فوق نزلوا تحت في القاعة خدوا مشروب حلو أو حلويات أو أكل والترانيم شغالة والقعدة حلوة رايقة لا فيها رأس ولا فيها ضمس ولا فيها خمرة ولا فيها أمور مغيرة ل- لصوت ربنا حلو وعي جميل وبركة حلوة خالص هو ده اللي بنتمناه لكل بيوتنا عشان تبقى بيوت مقدسة فيها سر مقدس وهو سر الزواج آه بعد كده سر مسحة المرضى ودي في رسالة معلمنا يعقوب إصحاح 5 وعدد 14 يقول أمريض أحد بينكم فليدعو قسوس الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيم يدهنوه بزيت آه طبعا قسوس الكنيسة بحسب الترجمة القبطية والكاثوليكية لكن إخواننا آه غير أقباط غير الأرثوذكس وغير الكاثوليك يعني إخواننا البروتستانت ترجموا الكلمة دي إلى شيوخ الكنيسة لكن هي نفس الكلمة اللي ترجموها في أعمال الرسل إصحاح 20 وعدد 17 بكلمة قسوس الكنيسة أرسل من ميليتس واستدعى قسوس الكنيسة فالمفروض إنها تبقى هنا برضو قسوس الكنيسة في πρεσβύτερος قس بس كان القس بيبقى شيخ فشيخ لو نظرنا إليه من سنه وقس لو نظرنا إليه إلى رتبته الكهنوتية ثم السر الأخير السابع وهو سر الكهنوت في رسالة روميا صح 15 وعدد 16 يقول بولس الرسول حتى أكون خادما ليسوع المسيح لأجل الأمم مباشرا لإنجيل الله ككاهن ليكون قربان الأمم مقبولا مقدسا بالروح القدس يبقى قربان ومقبول وخدمة كهنوتية البعض يقول ايه لا يعترض يعني يقول ده كا- كاهن لكن ما قالش ان هو بيقوم بالخدمة ديت كاهن لكن دي كا كاهن نقول له بسيطة عندنا آية نحب انك انت تفسرها لنا في رسالة فيليبي اصحاح 2 وعدد 8 بتقول ايه بتقول عن المسيح إذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب المسيح كان إنسان ولا كإنسان إنسان طب وليه بيقول ك تشبيه دي اللغة امال هيقول ايه لأنه إنسان كان فلما بولس الرسول يقول ككاهن يعني لأنه كاهن والترجمة الكاثوليكية واضحة جدا جدا بل بالعكس في ترجمات أيضا إنجيلية بروتستانتية كاتبة كده in the priesthood service يعني priesthood يعني كهنوت في الخدمة الكهنوتية دي الأمانة في الترجمة خدمة الكهنوتية يبقى ديت الأسرار السبعة بقي تعليق أخير أعلقه وهو إيه الفوائد اللي إحنا بناخدها من هذه الأسرار إحنا بنمارس الأسرار دي على إنها وسائط نعمة لكن حد عارف إيه النعمة اللي إحنا بناخدها طب سر المعمودية بناخد إيه النعمة فيه الولادة الجديدة أو تجديد الطبيعة نعمة إلهية لأن تعريف السر عارفين إيه تعريف السر؟ هو نوال نعمة غير منظورة تحت مادة منظورة فالمادة المنظورة في المعمودية مية طب والنعمة غير المنظورة تبقى ايه تبقى الولادة الجديدة بنموت مع المسيح ونقوم في حياة جديدة وياه انا مش عايز اتبحر قوي في الايات والحاجات عشان الوقت وبعدين ديت حاجات راح ناخدها فيما بعد باكثر توسع طب الميرون او المسحة المقدسة ايه النعمه غير المنظوره اللي بناخدها سكنى الروح القدس في قلوبنا صرنا بالمعموديه هيكل والميرون حل الروح القدس في هذا الهيكل طيب سر الاعتراف ايه النعمه غير المنظوره اللي بناخدها ايه غفران الخطايا سر التناول ايه النعمه غير المنظوره اللي بناخدها الثبات في الرب وثبتنا احنا في الرب ثباته فينا وثبتنا فيه طيب سر مسحة المرضى ايه النعمة اللي بناخدها الشفاء مع غفران الخطايا ايضا لانه بيسبق للسر ده اعتراف طيب سر الزواج ايه النعمة اللي بينالها الزوجين إيه النعمة غير المنظورة اللي بينالوها الاتحاد ان الاثنين بيصيروا واحد سر الكهنوت ايه النعمة اللي بنحصل عليها من سر الكهنوت الخدمة لأن سر الكهنوت هو الخادم لكل هذه الأسرار وبدون سر الكهنوت لا يمكن أن ننال أي بركة من هذه البركات موضوعنا الله أب لعائلة هي الكنيسة في مفاهيمها الجامعة وفي بدايتها الرائعة وفي أسرارها النافعة البداية المفاهيم الجامعة مفهوم مادي هو المكان مفهوم روحي هو جسد المسيح مفهوم عقيدي هو التعاليم الصلبة بتاعت الكنيسة البداية الرائعة المسيح سكب الروح القدس يوم الخمسين ليبني كنيسته وثلاثة آلاف نفس قبلوا المسيح في ذاك اليوم الأسرار النافعة المعمودية ولادة جديدة الميرون سكن الروح القدس الاعتراف غفران الخطية التناول الثبات في الرب الزواج الاتحاد في واحد مسحة المرضى شفاء النفس والجسد الكهنوت نوال الخدمة من خلال عمل الكهنوت الله يعطينا أن نثبت في كنيسة الله فنثبت في جسد المسيح ونثبت في بنويتنا لله الآب الذي يعتني بنا والذي له المجد الدائم من الآن وإلى الأبد آمين
آية الحفظ متى 16 آية 18 وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها متى 16